بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ومحبته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين كل سنة وحضراتكم طيبين في بداية هذا الصوم المحبوب في كنيستنا والذي يصومه الكبار والصغار والذي يأتي بمثابة ثلاثة أيام تحذرنا وتنذرنا باقتراب الصوم الكبير الذي يأتي بعد 15 يوم إذا أراد ربنا وعشنا وفي هذا الصوم بنتقابل فيه مع شخصية نبي ظهر في القرن الثامن قبل الميلاد وخدم عشرات السنين والسفر يسجل قصته وليست قصة أحداث أخرى ويسجل النبي في هذه الإصحاحات الأربعة يسجل قصته ويكتب سيرته الذاتية في مشهد واحد من حياته يعلمنا عبر الأجيال إنجيل هذا القداس يبدأ بالعبارة الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور رغم أنه كان نبيا وكان عليه مسؤولية أن يحمل صوت الله للناس إلا أنه في وقت من حياته حمل قلب شرير فأخرج من قلبه هذه الشرور فيصير الآية التي تقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور وينان في حياته مشاهد كثيرة ولكن سجل لنا مشهد يمكن أن ينطبق على أي واحد فينا ويمكن في وقت من حياتك تملك قلبا شريرا فلا تخرج منه إلا الشرور سأحكي معكم وطبعا القصة كلها احنا عارفينها لكن كيف يكون هذا القلب الشرير أو إن شئتم نسميه يونان الخاسر وكيف صار فيما بعد يونان الرابح يونان انسان نبي تعامل معها الله مرات ومرات وشخصيه حقيقيه وظهرت في التاريخ كما قلت قبل ميلاد المسيح بثمانيه قرون وكان معروفا وعاش عمرا طويلا يقال انه اقترب من المائه عام وكان يونان بهذا الاسم الذي يحمله يحمل اسم يونان تعني الحمامة والحمامة طبعا معروف عندنا بأنها النقاوة أو البساطة ولكنه لم يكن كذلك سأتحدث معكم عن ثلاث شرور خرجت من قلب يونان وجعلته خاسرا الشر الأول أو الخطية الأولى خرجت من قلبه خطية الاستهانة الإنسان الذي يستهين بالوصية الله أرسل لنا الوصية لكيما تكون نورا في حياة الإنسان فالله عندما وضع الوصايا هو أرسلها لمساعدة الإنسان وكل وصية تحمل قوتها في ذاتها لأنها أولا خرجت بكلمات من فم الله فتحمل قوة الله فيها ولذلك عندما يتكلم الله يتكلم بالكلمة والكلمة تحمل قوته يونان للأسف وقع في هذه الخطية خطية الاستهانة الإنسان الذي يستهين بوصايا الله وبكلام الله الإنسان الذي لا يعطي اعتبار لكلمة الإنجيل ووصية الإنجيل سواء في حياته الخاصة أو في وسط أسرته أو في معاملاته مع الناس أو في خدمته جوه الكنيسة لا يعطي اعتبارا واحتراما وتقديرا لكلمة الله ووصيته باختصار يونان قام سمع صوت ربنا قال له يونان أنا عايزك فقال له تحت أمرك يا رب طيب برافو عليك عايز ايه يا رب قال له عايزك تروح مشوار كده قال له برضه تحت امرك فين المشوار ده قال له عايزك تروح نينوى نينوى كده مثلا يقول لنا الكتاب قام يونان وذهب الى ترشيش في الاتجاه المعاكس فين كلمة ربنا فين الوصية هو انت عندك ودن من طين وودن من عجين هو انت مش مقدر المسؤولية هو انت بتطرح الوصية أرضا هو أنت نسيت حدودك وعملك ومنصبك كنبي نسى كل ده وراح لغاية المينا سأل المركب دي رايحة فين قالوا له ترشيش يلا على ترشيش فين كلام الله فيش فين الوصية مفيش ووقع في خطية الاستهانة أيها الحبيب الصوم لكيما يوقظك من خطية الاستهانة بالكلمة المقدسة وبكلمة الوعظ وبإرشاد أب اعترافك اوعى تقع في هذه الخطية وإلا ستخسر كثيرا دي أول خطية الخطية الثانية أو الشر الثاني اللي وقع فيه يونان وقع في خطية التمرد ده بس مش طرح وصية الله خارجا ده هو كمان تمرد على الوصية تتمرد على الوصية ازاي يا يونان ايه قال قال ربنا عايزني اروح لنينوى هو مش عارف ان اهل نينوى دول ناس وثنيين يعني انت دلوقتي بقيت ابو العريف بقيت خلاص بتعرف احسن من ربنا ايه ايه الكبرياء ده فيتمرد على الوصية ويحاول ان يحطم خطة الله من اجل خلاص البشر يا هي يونان بتتمرد طب ده ما تجيش منك ده المفترض انك نبي العيبة ما تخرجش منك لكن خرجت منه وتمرد على الوصية وتمرد على انه يذهب الى اهل نينوى وتمرد على انه يكون سببا في خلاصهم وعمل لنفسه خطة تانية والخطة التانية خطة حسب فكره هو مش حسب فكر الله يعني انت هتكبر على ربنا يا يونان نسيت نفسك كلكم عارفين المثل اللي احيانا يقولوه الناس لبعضهم من بره هلا هلا مش كده اهو يونان كان من بره شكله كده نبي لكن من جواه في حاجات ما انا بقول لك الانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور فاخرج شر من داخله اسمه شر التمرد وبعدين يا يونان تمردك ده ده انا مش هتمرد على ربنا بس ده انا هتمرد بعد كده على اليقطينة وهتمرد على البحارة وهتمرد على المظلة اللي عملتها اليقطينة كده ومن الحر هتمرد على الحر وهتمرد على الطبيعة ايه ايه شخصيتك دي ايه شخصية الانسان الذي ما تعجبوش حاجة خالص ده الشر التاني أو الخطية الثانية الخطية الثالثة أو الشر الثالث اللي ظهر من شخصية يونان أنه أظهر أنانية مفرطة يا أنانية إيه بقى الأنانية قال بقى أنا أروح لبلد وبشرها بالإيمان وأقول لهم بعد أربعين يوم تنقلب المدينة إذا ما كنتوش تتوبوا أنا, أنا عارف قلب ربنا قلبه طيب وحنين يوم الناس دي لما تتوب يقبلهم واطلع انا في الحكاية ماليش كلمة عارفين المثل المصري اللي بيقول أصل الأمثال المصرية دي تكشف مواقف حياتنا يا فيها عارفينه المثل ده ولا مش عارفينه ما بيعرفوش هنا في المكس عارفينه اه يا فيها يا خفيها يعني ايه المثل ده يا انا ما فيش حد تاني بقى يا يونان طب ما يتوبوا الناس ما هي بركة كبيرة طب ما الناس تعرف ربنا طب ما ده خير طب ده الزمن هيقعد يقول ان اللي توب الناس دول يونان ده انت نفسك اسمك هيعلى لكن للأسف الشديد سقط في خطية الأنانية وأراد أن يهرب من الله أيها الأحباء احترس من هذه الثلاثة هذه الشرور الثلاثة الاستهانة بالوصية والتمرد على الله ثم الأنانية التي تحوي في داخلها كبرياء ده يونان الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور قلبك شكله ايه لكن هذه الثلاثة تمثل يونان الخاسر ولكن السفر لم يتركنا وكلمة الله لم تتركنا والقصة تكتمل عندما نرى يونان الرابح يا هتربح يا يونان قال اه ما هو ربنا قرصني قرصة علشان أفوق وجابت نتيجة حلوة عندما كانت استهانة بكلمة الله وجدت البحارة البحارة لا يستهينوا بما سمعوه عن الله البحارة دول ملاحة الملاحين بتوع السفينة ناس وثنيين واحد بيعبد البحر واحد بيعبد الشمس واحد بيعبد تماثيل ما يعرفوش ربنا البحر هاج هيجان البحر شيء غير معتاد هم مخبرين البحر كويس بقوا يستغربوا قالوا بس نرمي قرعه ونشوف بسبب من هذه البلية الوضع اللي احنا فيه وضع غريب طب الشر اللي عندنا ده جه منين مين من الركاب الموجودين ما يعرفوش بعض فتقع القرعة على يونان ويبتدوا يحققوا وياه تحقيق صغير وابتدي يقول لهم انا هارب من وجه الله مش عيب عليك هارب من وجه الله طب وبعدين واصله قال لي وصيه وقال لي رساله وما نفذتهاش وهربت منه ده انا مش هربت من ربنا بس ده انا هربت منه ومن صوته ودخلت السفينة اللي رايحة بلد تانية وننزلت في جوف السفينة أنام علشان ما حدش يحس بيا ونام نوما ثقيلا ياه يا يونان طيب أهو ربنا بعت لك مجموعة من البحارة يصحوك وينظفوا قلبك ويقولوا لك في حاجة اسمها المخافة في حاجة المخافة مخافة الله تعني حضور الله في القلب يونان هؤلاء الملاحون استمعوا لما قال لهم أنا خائف وربنا بتاعي هو إله السماء والأرض خافوا خوفا عظيما الملاحين الوثنيين وقالوا بس نوصل للشط ونرجع سلام ونقدم نذرا ونقدم ذبيحة وكأنهم يعلنون إيمانهم هم يحترموا الوصية ويحترموا الله العظيم وهم وهو يونان يستهين ويتحول يونان من إنسان خاسر وممتلئ بالشر إلى إنسان حلو ويتعلم درس المخافة لازم أخاف ربنا لازم أعيش بالمخافة في حياتي والمخافة ده هي تعني أنك ترى الله في كل عمل تعمله في كل علاقة في كل كلمة ترى وجود الله وحضوره شالوه بعد القرعة وقالوا مرموني في البحر لسه هو خاسر هتترمى في البحر تعمل ايه يا يونان قال اترمى في البحر بدل ما ابقى نايم في جوف السفينه اهو اموت واروح في جوف البحر يا قد كده عقلك متوهك قد كده عقلك معاند قد كده التمرد بتاعك عمال يزيد وما بيقفش عند حتة طيب شالوه وحطوه على طرف السفينة وقالوا دي مش خطيتنا ورموه يوم الله المتحنن ضابط الكل الذي يدبر كل صغيرة وكبيرة في حياتنا يرسل حوتا والحوت يقول لربنا سمعا وطاعة وصاحبنا متمرد قال له الحوت تروح جنب السفينة في اللحظة الفلانية قال له حاضر قول له تروح جنب السفينة وتفتح بقك فمك يقول له حاضر وقول له لما تقفل فمك تخلي شوية هوا علشان اللي هيترمى فيك يعرف يتنفس يقول له حاضر وقول له اوعى تتأخر اتخيلوا كده ويايا لو الحوت اتأخر نص دقيقة يحصل ايه بقى ها خلاص بقى كل سنة وانتم طيبين خلصت القصة مش كده برضو نص طب بلاش نص دقيقة ربع دقيقة هي الرمية دي خدت قد ايه ثانية ثانيتين وصاحبنا كده الحوت واقف ومستني جنب السفينة والموج عمال يضرب فيها وياخد صاحبنا ده وربنا يقول له اوعى تاكله اوعى تصيبه اوعى تجرحه ايه ايه يا رب حنانك ده ويتزنق داود آه يونان ويتزنق ويتقرص ويظل في بطن الحوت ثلاثة أيام ماما مش عارف نهاره من ليله ويبقى موجود ويتذكر تمرده ويتذكر في نفس الوقت طاعة هذا الحوت أصل الإنسان المتمرد لا يعرف الطاعة الطاعة أحد أسباب النجاح في البيت في الدراسة في الخدمة في المجتمع الطاعة ومن التعابير الشعبية والتقليدية في الكنيسة على ابن الطاعة تحل البركة فعلا الطاعة هي قناة البركة هي الحاجة اللي توصل لك بركة الله في حياتك في دراستك في بيتك في خدمتك في كنيستك في مجتمعك وبعدين يا يونان قال عايش في بطن الحوت نقول له يا بختك يقول يا بختك ايه هو في حد حصل زيه كده زي اللي حصل ويايا ثلاث ايام ووقتها وهو في هذه الضيقة يتذكر الله ويتذكر طاعة الحوت ومن ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجابني وابتدى يصلي صلاة لما تقروها في الإصحاح الثاني صلاة أكثر من رائعة في كل عبارة وفي نهايتها في نهاية الصلاة يقول للرب الخلاص خلاص يا رب هرمي اتكالي عليك خلاص يا رب بإيدك خلاص كل إنسان وبعد ثلاثة أيام ربنا يقول للحوت كده تاخد يونان وتمشي بيه بشويش وتقرب للشاطئ وتيجي على شوية رمل كده حلوين وتكون الشمس طالعة عشان يونان زمانه بقى هدومه غرقانة ده قاعد ثلاث أيام في المية زمانه باش ويترمى وترميه بشويش كده اوعى يتعور اوعى يتجرح تنزله كان واحد نازل من غواصه او نازل من مركب حنانك يا رب ويصل يونان ويقول له ربنا اعاده للوصيه ويقوم يروح لكن برضه لسه يونان في حته كده حته شر صغيره حته الشر راح بس يعني نفسه مش مفتوحة قوي وراح لغاية أهل نينوى وقال لهم العبارة مش هتوبوا بقى ده بعد أربعين يوم تنقلب المدينة إذا ما كنتوش تتوبوا وتحدث المفاجأة الغريب ان يونان يطلع بره المدينه كده يبعد شويه عشان نفسه يتفرج على البلد لما تتقلب هو عاي- ما ح- منظر جديد برضه بلد كانت كده وراحت مقلوبه كده عايز يشوف القلبه دي هيبقى شكلها ايه ولكن يونان وللدهشه ولان هذه الرساله رساله الهيه يستجيب اهله وكل الشعب من كبيرهم الى صغيرهم ويبدأون فترة توبة وفترة صوم وفترة تغيير وفترة إحساس خد بالك أهل نينوى ما تابوش غير لما ضميرهم ابتدى يأنبهم ابتدوا ازاي نزعل ربنا ازاي ربنا يبقى زعلان مننا لازم نتوب من اول الملك لاصغر رضيع حتى البهائم الصغيره جعلوها ما ينشغلوش بيها كل واحد جلسوا في الرماد ولبسوا المسوح وقعدوا يصلوا نهار وليل كأنهم يصرخون يا رب ارحمنا بقى دول يا يونان اللي كنت صعبان عليك انهم يعرفوا ربنا وكنت عايش في انانيتك وكبريائك اهم تابوا يا عم وتوبة ايه ما حصلتش قبل كده ولا بعد كده البلد كلها من اولها الى اخرها وده شعب كان شعب كبير خالص وبلد فيها طرق وفيها شوارع وفيها مباني وفيها وفيها وفيها اهم تابوا وما فيش ولا واحد لم يتب وتحول يونان الخاسر بخطاياه الثلاثة الاستهانة والتمرد والأنانية تحول إلى يونان الرابح بالمخافة وبالطاعة وبالتوبة ياخد المخافة من البحارة وياخد الطاعة من الحوت وياخد التوبة من الشعب ومن هنا تأتي عظمة هذا السفر وعظمة الثلاث أيام اللي بنصومهم وعظمة هذا الصوم وانه بيحضرنا لفترة الصوم المقدسة الصوم الكبير اجعل هذه الأيام أيام الصوم الثلاثة مع الفصح يوم الخميس إذا أراد ربنا وعشنا اجعلها تحرك قلبك واجعلها وسيلة تستعد بيها للصوم الكبير تراجع نفسك وتنظف قلبك وتقعد تقابل تحاول تقابل تقابل اب اعترافك وتفكر في تقصيراتك وتدور على خطاياك المستخبيه وتكون النتيجه انك تدخل الصوم الكبير وانت في حاله روحيه طيبه الانسان الصالح قول وياي الانسان الصالح يخرج من قلبه الصالح الصلاح والإنسان الشرير يخرج من قلبه الشرير الشرور والسؤال عندك أنت يا ترى هتخلي قلبك كده ولا هتخلي قلبك كده قصة يونان قصة حلوة وقصة توبة وبتعلمنا كلنا وأنا مبسوط خالص إن أنا أصلي وياكم النهاردة أول يوم في يونان في هذه الكنيسة المباركة أنا تاني ما جيتش قبل كده جيت هنا قبل كده جيت في اكليل اظن او حاجه مش كده ده 2013 مش ممكن 2013 كنت صرت بترك فانا جيت لكم قبل كده يبقى مش واخد بالي يعني نعم طب ما هو بيصمم 2013 كنت البترك جيت انا وانا بترك هنا طيب 12 ماشي نعديه كويس طبعا مبسوط اجي الكنيسه بتاعتكم الجميله دهيت والحلوه انا عارف ان الكنيسه فوق مش كده ولا هي الكنيسه ثلاثه يا بركه كبيره طبعا آه، انا عارف الاباء اللي خدموا ابونا جرجس رزق الله مش كده كان الاستاذ بتاعي في الأكليركية هو اللي علمني العهد القديم فانا اتذكره بكل خير وطبعا ابونا بطرس هنا بيخدمكم سنوات كتيره وبيتعب وياكم واجتهد في حاجات حلوه وحاليا بقى معاكم نيافه انبا الاريون في المنطقه كلها يا بختكم مش كده برضو محدش بيرد عليا ايوه كده صح. ولا صايمين بقى وتعبانين ويا عيني بالكم كتير صايمين مم. وويانا النهارده للبركه نيافه انبا كيرلس افامينا آه، اسقف ورئيس دير الشهيد العظيم ماريمينا في مريوط ونيافه انبا بافلي الاسقف العام في آه، شرق المدينه شرق مدينه الاسكندريه وبيخدم في خدمه الشباب آه، مع الاباء الاحباء كل الموجودين يعني آه، انا مبسوط ان انا اكون وياكم النهارده و وتكملوا ال- لو في حاجه لسه عايزه تكمله عايزه شويه اظن شويه تشاطيط كده صح تجتهدوا فيها وتبقوا مرتبطين بربنا كده في كل خدمه ودي كنيسه حلوه كنيسه المكس هنا ومشهوره ومعروفه وموقعها طيب خالص وشعبها ناس طيبين ربنا يبارك مع كل شعوب الكنايس اللي هي قريبه او في المنطقه هنا يعطينا مسيحنا يا أحبائي أن تكون حياتنا مرضية أمام الله على الدوام وتعطينا أيام ويعطينا أيام هذا الصوم أيام توبة لكل بيت التدريب اللي تعمله إنك كل يوم تقرأ سفر يونان الأربع إصحاحات وتسأل نفسك تقول أنا فين في السفر على نفسك أنا فين في السفر تدور على نفسك هل أنت مع الركاب بتوع السفينة ولا مع يونان ولا مع الحوت ولا ويا شعب نينوى ولا ويا اليقطينة أنت فين في السفر تدور على نفسك عشان تكتشف ذاتك وتقدم توبة وتبقى أيام للتنقية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين Obiet avare, e Jonas, e